بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد. أيها الأحباب ونحن في شهر الخير شهر رمضان هذا الشهر الكريم قد حدثت فيه غزوتان غزوة والاثنين في يوم الجمعة الغزوتين كانوا في يوم الجمعة. غزوة يوم 17 رمضان سنة اثنين وأول غزوة كان يغزوها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعد الهجرة إلى المدينة المنورة. اللي هي غزوة بدر. والغزوة الثانية اللي هي فتح مكة كانت يوم الجمعة برضه 20 رمضان سنة 8 سنة 8 ب 10000 و2480 فرس سلاح فرسان كان يعتبر سلاح طيران زي النهارده حاجه يعني ما شاء الله وحدث فيها برضه قتال بسيط سيدنا خالد بس هو اللي قاتل حتى النبي يعني قال الم انهى عن القتال قال يا رسول الله قتلت فقاتلت قال قضاء الله خير يبقى خلاص خير بقى قدر الله ما شاء فعل احنا مش هنتكلم في فتح مكه احنا هنتكلم النهارده في فتح وجاي فتح مكه انا الحقيقه اثرت ان انا اتكلم بدري شويه آه عن الغزوات لان غزوه بدر عايزه محاضرتين وفتح مكه عايزه محاضرتين يعني عايزين اربع محاضرات يعني اربع دروس هم تقريبا اللي هيبقوا في رمضان تقريبا لان رمضان فيه ثلاث هيبقى فاضل لنا يعني السبت والسبت والسبت يبقى بالظبط كده هم دول هياخدوا الايه؟ هياخدوا مننا شهر رمضان عشان برضه نقدر نركز على الدروس والعبر والعظات المستفاده من الغزوات. غزوة بدر أول غزوة كانت 17 رمضان. احنا النهارده تقريبا 6 رمضان يعني فاضل 11 يوم كويس اما نيجي نتكلم عنها تاني هنكون جا وقتها وبعد كده هنخش على طول على فتح مكة اللي كان في 20 رمضان سنة 8. غزوة بدر أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى المدينة، احنا عارفين النبي هاجر المدينة بعد 13 سنة في مكة. وقعد في المدينه المنوره 10 سنين 13 و10 23 هم عمر الدعوه لان ظل القران يتنزل على النبي عليه الصلاه والسلام 23 سنه من 40 سنه ل 63 سنه يبقى هي 23 سنه عمر الدعوه لان النبي بعث وكان عنده 40 سنه ومات عليه الصلاه والسلام توفي يوم الاثنين واندفن يوم الاربع الصبح عن 63 سنة يبقى 63 من 40 يديك عمر الدعوة على طول 23 سنة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ومكث في المدينة سنة سنة واحد هجرية لما سنة اثنين بقى حصلت غزوة بدر أسباب غزوة بدر سريعا مفيش تنشيط أسباب غزوة بدر بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وأقام بها كانت قريش بتقوم بالتجارة لأن قريش بلد صحراء صحراء والصحراء لا فيها صناعة ولا فيها زراعة إنما بتقوم على إيه؟ على التجارة وحتى ربنا لما من عليهم لما قال لإيلاف قريش إيلافهم يعني ألفت قريش إنها تطلع للرحلات للتجارة رحلة الشتاء والصيف كانوا بيطلعوا لليمن وبيطلعوا للشام لأن لو معايا الخريطة كنت تتصور الوضع فكانوا بيطلعوا بتجارتين للشام ولليمن وأصلا قريش زي ما قلت بلد صحراوي فبيعتمد على التجاره فكان ابو سفيان ابن حرب اسلم هو سنه 8 فتح مكه وكان له ابن حنظله مات في غزوه بدر دي ابو سفيان كان طالع عشان يتاجر عادي طلع بقافلة فيها كم جمل؟ ألف جمل ألف جمل يحرسها كام؟ أربعين من الرجال ما هو يدوب أربعين يحرسوا ألف جمل معقول وطالع من مكة إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم له سلاح مخابرات زي ما قلنا اه في سلاح المخابرات الاسلامي طبعا بيتجسس على مين؟ على العدو مش على المسلمين وبيكتب تقارير للنبي صلى الله عليه وسلم عن الاعداء فالمهم في مخابرات اسلاميه ايام النبي اه وكانت بتكتب تقارير اه بس على اعداء الاسلام انتوا فاكرين في غزوه تبوك لما النبي طلع في شهر رجب سنه 9 مش كان جاله تقرير عن اليهودي اللي اسمه سويلم اللي كان فاتح بيته وقت للتآمر على المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم بعت سيدنا طلحه بن طلحه صليحه بن عبد بن عبد بن طلحه بن عبيد الله يحرق هذا البيت اللي هو بيت سويلم كان في تقرير جاله وتقرير برضه جاله من الشام ان في 40000 بيستعدوا للهجوم على المدينه فكان غزوه تبوك وهكذا فجاء تقرير للنبي عليه الصلاه والسلام ان ابو سفيان طالع بقافله قوامها ألف جمل بيحرسها أربعين من الرجال طالع بيها من مكة إلى الشام لو تاخد بالك بسرعة هذه ساحل البحر مكة التجارة سعيدة تطلع الشام هذه مكة وهذه المدينة لما نشوف بقى غزوة ثانية عشان توضح لك كام غزوة ثانية ازاي ومعاهم 40 وعدى بقى من هنا كده على روحي تاجر في الشام فخرج له النبي صلى الله عليه وسلم كانت اسمها غزوة العشيرة غزوة العشيرة أفلت أبو سفيان نجا بالقافلة وهي رايحة طلع من مكة من هنا كده أدي الشام فوق بتبقى القافلة طالعة من هنا كده القافلة فيها ألف جمل بتبقى الألف جمل دول محملين من مكة بضايع يروحوا بقى في الشام هناك فوق يبيعوا البضايع دي ويشتروا بضايع ثانيه محتاجين لها ويجيبوا المكتب وايه ويرجعوا فوهم رايحين طلع لهم النبي صلى الله عليه وسلم اسمها غزوه العشيره افلت ابو سفيان بالالف جمل اللي معاه هرب من الايه؟ من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابو سفيان مشرك لسه وطبعا ابو سفيان مش صغير ده ماكر جدا هو فاهم ان النبي مش هيعديها له يعني هو افلت من النبي هو ايه؟ وهو رايح يبقى هيسيبه وهو رايح مش ممكن ولذلك كان راجع خايف رجع ابو سفيان من فوق من الشام ومعاه القافله برضه 1000 جمل بيحرق 40 بس محمله بقى وفيها المكتب وفيها البضائع كلها. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم برجوعه وبترصد برضه هو راجع عشان ايه؟ يح- ي- يستولي على هذه القافله اللي موجوده. كان الكلام ده يوم الاربع 8 رمضان. يوم الاربع 8 رمضان. لان يوم 16 رمضان عقد النبي صلى الله عليه وسلم مجلس عسكري قبل بدر ويوم 17 رمضان كان يوم الجمعه حدثت غزوه بدر فالكلام ده كان يوم الاربع 8 هي رجعه ولذلك ده ما كانش تجنيد اجباري ده النبي قال يعني اللي يحب يطلع يطلع مش عايز يطلع بلاش ولذلك كتير من الصحابه تخلفوا عن غزوه بدر ما كانوش يعرفوا انها غزوه هم فاهمين ان النبي طالع يجيب ايه؟ يجيب القافله اللي هي 1000 جمل بيحوش 40 دي بس ولذلك حتى سيدنا عثمان بن عفان ما طلعش كانت مراته اللي هي سكينه رقيه كانت عيانه ويظهر مرض وكان صعب جدا فتوفاها الله في فتره غزوه بدر في مشهد المدينه المنوره ماتت سكينه رقيه زوجة سيدنا عثمان وحتى اسيد بن حضير كمان ما طلعش ولا غزوه اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال والله يا رسول الله لو علمت ان لو علمت انه القتال لخرجت معك انما علمت انك تريد العير العير يعني القافله والنفير يعني القتال العير اللي هي القافله والنفير اللي هو القتال فقال له والله يا رسول الله لو اعلم انك عايز القتال النفير كنت خرجت انما ده انا كنت فاكر انك طالع علشان العير والنبي يقول له صدقت فيعني اقصد كتير من الصحابه ما طلعوش لانه ما كانش تجنيد اجباري كان اللي عايز يطلع يطلع طلع مع النبي كام بقى؟ 317 300 تعرف انا بس ده 317 منهم 86 من المهاجرين المهاجرين دول اللي جم من مكه اللي هاجروا مع النبي من مكه وراحوا المدينه اسمهم مهاجرين الانصار دول بيشكلوا قبيلتين الاوس والخزرج 231 من الانصار 86 من المهاجرين الى 317 ومعاهم 70 جمل وعدد اثنين فرس فقط مع ان المشركين طلعوا بعد كده تعرف كام فرس ب 60 فرس ما هو المشركين لو تاخد عددهم بالمره عدد القائد بتاعهم ولا ما كانش له قائد بمعنى القائد انما اللي كان عامل رئيس دول وداهم في داهيه هو ابو جهل ابو جهل ومات في في غزوه بدر اللي هنشوف مات ازاي فخرج النبي بالاعداد دي 300 اكثر لان اللي بيحرس القافله كام؟ 40 ما هو 1000 جمل بيحرسهم 40 ف 317 على 40 يعني ايه بعض وخرج النبي صلى الله عليه وسلم عشان عايز ايه؟ القافله عايز العير مش تتابع حتى هو ماشي في السكه بقى يقطع الاجراس اللي كانت في اعناق الابل عشان ما تعملش صوت وتربط لابي جهل لابي سفيان عشان يضطر هو ايه وهو لا يرى ابو سفيان طبعا متوقع ان النبي مش هيسيبه هو كان ذكي جدا جدا فيعمل ايه؟ وقف القافله فوق شويه لما تعوز تعرف اخبار الصحراء تعرفها منين؟ من ابار المياه ابار المياه زي عندنا احنا النهارده في اسلوبنا اللي احنا واحنا عايشين كده اللي هي المحطات العسكريه اسمها محطات استراحه يعني مثلا انت طالع بالعربيه بشو مثلا او مسافر بتيجي في السكه بتريح تريح فين كفر الزيات طنطا غنها مش كده برضه كفر الزيات حاجه زي كده اهو كان زمان الاستراحه دي تبقى فين؟ يعني واحد طالع مفيش بقى بشو بقى ولا كلام من ده زمان كان يطلع بجمل بفرس جمال فرسان يوم ايه؟ يفضلوا ماشيين يجوا عند ابار المياه وهي معروفه في الصحراء ويروحوا معطرين عندها اللي يتشطب يتشطب واللي يستحمى واللي يملى ميه واللي يشرب واللي كذا واللي كذا وبعدين يكملوا الايه؟ المسير. فاللي عايز يعرف الاخبار يعرفها من ايه؟ من ابار المياه. فابو سفيان وقف القافله فوق 1000 جمل وراح جاي ايه؟ عامل نفسه بيشرب من ابار مياه فلقى واحد عند البيت ابار مياه متعدده في الصحراء فبيقول له حد جاي هنا؟ قال له لا مفيش حد. قال له خالص خالص قال له لا غير اثنين بس هم يا دوب شربوا ومشوا على طول قالوا طب قعدوا فين قالوا ده قعدوا في المكان ده كان معاهم مين كان معاهم جمال فجاء ابو سفيان في المكان اللي كان فيه جمالين هما اثنين اخوه من الصحابه كانوا مع النبي عليه السلام فهم يشربوا خلوا الجمل يلف ترك الجمل شويه عبال ما غلوا ميه وشطفوا خدوا ميه ورجعوا الجمل كان له بعض فخلاص اخرج فابو سفيان مسك البعض بتاع الجمل وبيعلمنا درس في الزكاة الحكمة ضرة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها احنا ناخد الحكمة من أي حد حتى لو من كافر أهو أبو سفيان مسك قعر الجمل وراح جايب عليه الصبع وفرقه طلع في إيده الإيه؟ النوى النوى بيتزرع فين؟ في المدينة المنورة يبقى دول مين؟ أكيد مسلمين جايين من المدينة يبقى كلام أبو سفيان مظبوط هم أكيد متربصين وضرب وجوه الإبل بالخط اللي أنا عامله ده بقى هو المفروض يمشي من هنا كده لان دي سلاسل الجبال الغربيه بس لا بقى غرب الجبال يعني بقى انتباهة الجبال على شرقه والبحر الاحمر ايه؟ على غربه بس ده هو من منظره وهو جاي عندنا لكن لو بصيت وضعه هو هتلاقي البحر الاحمر على ايد اليمين وسلاسل الجبال الغربيه على ايده الشمال لانه جاي كده ناحيه مكه اهو مع ان كان المفروض يمشي من الناحيه الثانيه يعني كان المفروض يبقى سلاسل الجبال الغربيه دي على ايده اليمين اليمين هو وشه كده اهو ما تبصش فيه كده ما تبصش كده لا بص له هو لازم كده كان المفروض سلاسل الجبال الغربيه تبقى على ايده اليمين لا ده هو احتمى بسلاسل الجبال الغربيه دي وده قول ربنا في سوره الامثال لما قال إذ انتم يعني يا مسلمين في العدوه الدنيا او المكان بتاعهم هم معصرين فيه وهم المشركين في العدوه القصوى اهي والرجف الرجف اللي هي القافله الألف جبل اللي بيحرصها 40 والرب أسفل منكم أهو أسفل منكم يعني جاي بحذاء البحر الأحمر ومحتمي بسلاسل الجبال الغربية ونزل لغاية مكة المكرمة والرب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا غير أبو سفيان لما لقى البعراء بتاعت الايه؟ الجمل فيها نوى ما هو مأكلين الجمال أكيد بلع فالبلع انه ما يتضمش يفضل زي ما هو وينزل مع الفضلات بتاعت الجمال فلما فرق ابو سفيان الفضلات بايده طلعت بايده اللي هو نوى البلع قال هذه والله علائق يثرب اهو دي علائق يثرب يثرب اللي هي في المدينه وراح ضارب وجوه الابل لغايه ما عدى بيهم ثلاثه الجبال الغربيه ونجا بس في الوقت ده ابو سفيان وهو راجع انا قلت لك بين بدر وبين البحر الاحمر قد ايه؟ 30 كيلو ابو سفيان وهو راجع من الشام عامل حساب ان النبي صلى الله عليه وسلم بيترصد له مش هيسيبه فاصغر واحد اسمه ضمضم ابن عمرو الغفاري ضمضم ابن عمرو قال له روح قول لمكه عشان تستعد وتستقبلنا بجيش تحمي بيه التجاره بتاعتنا لحظه محمد واللي معاه هياخد التجاره ابو آه، زمزم بن عمرو الغفاري رقى بقى عايز يزودها من عنده ويحبشها شويه راح راكب البعير بتاعه وشق صدره وحول رحله يعني يركب الايه الدخل العكس وقطع بطونه وفضل يرسم على وشه اول ما قرب من مكه اللطيمه اللطيمه يا قريش اللطيمه اللطيمه يعني مصيبه المصيبه اموالكم بين يدي محمد تدركوها او لا تدركوها يا تحصلوها يا اما بقى ايه راحت بلاش كلام ايه يناسب وكان في طريقتهم لما يعلنوا عن مصيبه بتحل بيه فطبعا قريش استنفذت جدا جدا وزعلت جدا ازاي بقى والله طب هو محمد بقى هيقعد هيقعد لنا على سكه التجاره بعد كده واحنا اصلا ما نقدرش ده هيخنقنا كده وبعدين مين محمد ومين اللي معاه دول مش المهم ايه مش هنسكت لابد ان احنا نطلع بجيش ننقذ بيه القافله استعدوا بكام بقى؟ دول طالعين للقتال بقى دول طالعين للقتال استعدوا ب 1300 م- م- مشرك من مكه ومعاهم 300 درع و60 فرس وجمال بقى ما تعدش جمال كتير خالص وطلع مين اللي طلع معاهم ابو جهل وعتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه اخوه والوليد بن عتبه بن ربيعه ابنه عتبه بن ربيعه ده اللي هو بقى ابو هند مرات ابو سفيان جوز ابو سفيان اللي هو طلع بالقافله ده وفيها سهيل بن عمرو وفيها العباس عم النبي عليه الصلاه والسلام يعني صاحب ام قريش مطلعه ايه؟ مطلعه الاكابر بتوعها وناويه بقى الانتقام طلعت قريش عشان تعترض شوف بقى اللي ايه تنجي القافله بتاعتهم دي الألف جمل اللي بيحرص 40 دي فكان ابو سفيان لما عرف حكايه النوى دي وضرب ضرب وقوع الابل وعدى بيهم خلف سلاسل الجبال الغربيه بمحاذاه البحر الاحمر نجا خلاص نجا ابو سفيان فارسل لقريش قال لهم خلاص انا نجيت وعملت حركه اللي فيها ايه نجيت الالف جمل فمالوش لازمه القتال ارجعوا بقى ارجعوا مين اللي يرجع ابو جهل قال لا والله لا نرجع حتى نرد بدرا لما نروح نقرا اخبار بدر دي بدر دي عباره عن مجموعه من الاخبار مجموعه من الاخبار بينها زي ما قلت لك وبين البحر الاحمر 30 كيلو وبينها وبين مكه 143 كيلو آه، من المدينه وبينها وبين مكه 343 كيلو تبقى هي اقرب لايه؟ اقرب للمدينه المنوره قال لا والله لا نرجع حتى نلد بدرا ونشرب من مائها ونضحى الجزور نذبح الجمال وتعزف لنا الثمار والجوارب تغني وتعلم بنا العرب احنا حد يعترض قوافلنا ده احنا نفرج اللي يعمل كده طب يا عم القافله نجت خلاص وارجع لا يمكن عنجريه بقى عنجريه وتكبر لا نرجع ازاي ده احنا لازم نفرج الناس كلها نقعد والله نقعد ثلاث ايام سبحانك يا رب هشوف الثلاث ايام دول دلوقتي كان دورهم ايه هناك امنت بالله اصل اللي اشترى وحش اللي بيشترى اللي بيشتري نهايته وحشه احنا ساعات نقول هو ربنا سايبه ليه؟ انت مالك ما تعدلش على الله ربنا بيقول في سوره ابراهيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار الاخره مش في اخره ما هو كل واحد عمل حاجه في الدنيا غلط وفجاه يصابها على طول طب الاخره هتبقى لازمتها ايه؟ واحد اذاك انت اذيته واحد اذاك بس شويه راح تنزع عليه مش عارف ايه خدت حقك صح؟ امال الاخره عايزه ايه؟ امال عايز ايه في الاخره؟ فسيب سيب اللي بيشتري له يوم شوف ابو أبو جهل هنا اشترى اشترى ما ترجع خلاص العمليه نجحت لا لا والله لازم نقعد ثلاث ايام وننحر الجمال ونشرب الخمر وتعدي ثلاث سنين تسمع بنا العرب وراح طالع ابو بكر وابو بكر ده يقول إيه؟ وعكرمه اسلم عكرمه بعد كده وكان بينتقي على العصب العصب اللي هي ال- والبريد والضلع الحيوانات اللي كتب عليها القران وما كانش عندهم ورق زي حالاتنا دلوقتي كده فكانوا بيجيبوها يكتبوها على العصب والجريد ده اللي كان بينتقي عليها بعد كده ويقبل الكلام ده يقول كلام ربي كلام ربي بس كلامها مش كان طالع مع ابوه هنا عكرمه بن ابي جهل طلعوا وصلوهم الخبر وهم بعد ما طلعوا ان القافله نجت فما فيش داعي يرجعوا بقى مين اللي كان عائد فيهم؟ واحد اسمه الاخنس ابن شريق الثقفي ده عائد جدا ده ثاني ظهر كان طالع ب 300 اهو اللي انا حصلتهم من ال 1300 اهو قال ما دام القافله نجت يبقى القاتل ايه؟ ولزومه ايه القتال؟ واللي موجودين مع النبي واللي احنا مش مؤمنين بيه معظمهم قرايبنا فليه نقاتلهم؟ خلاص والله ما دام القافله نجت يبقى خير يا بابا دخل الشر ونرجع بقى وراح قايل ابو ابو جهل ارجع بقى بالايه بالجيش قالوا لا اللي عايز يرجع يرجع انما انا لا يمكن ارجع قالوا لما قاتل واعرف بقى فرج الناس اللي كانوا طالعين يعترض القاتل رجع الاخرس بن شريك الثقفي ب 300 يبقى فضل مع المشركين كام بقى؟ 1000 يبقى كان عدد المشركين في غزوه بدر اصلا 1300 لما رجع الاخرس بن شريك الثقفي ب 300 بقى عدد المشركين 1000 واصروا على القتال هنا ابو سفيان بقى رجع بالقافله سالما الى مكه وساب القافله ولحق بالجيش لاحق بالجيش بتاع المشركين وكان له اثنين من اولاده واحد مات الثاني اسر اسر فيها في غزوه بدر دي ولاحق بقى جيش المشركين اللي هو ابو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ان القافله نجت هيعمل ايه؟ قال لهم ربنا وعدني حاجتين اما العيد واما النشيد فما دام هربت مننا العين يبقى لازم النتيجه واكيد ربنا سبحانه وتعالى هي ايه؟ هيجعلنا من الفائزين وهيخلينا نكسب المعركه معاه. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم اصلا ما كانش حتى هيقاتل لما عرف ان القافله نجت كان عايز يرجع المدينه تاني وخلاص على كده لولا ان الخبر جاله بان قريش طلعت ب 1300 وبعدين رجع منهم 300 ففضل 1000 ومعاهم 300 درع و60 فرس وجمال كتير. طب يعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكلام ده كان يوم الخميس يوم 16 رمضان. يعمل ايه؟ عمل مجلس عسكري. عقد مجلسا عسكريا وهو القائد الاعلى قائد المسلحه الاسلاميه عليه الصلاه والسلام. يستطلع فيها راي اللي معاه ان هو كان قسم الجيش الى قسمين لما طلع من المدينه قسم اللي هو المهاجرون واعطى الرايه سيدنا علي بن ابي طالب والانصار اعطى الرايه بتاعتهم لسيدنا سعد بن معاذ وكان آه، امير المدينه لغايه النبي ما يرجع تاني عبد الله ابن ام مكتوم عشان يصلي بالناس فاكر عبد الله ابن ام مكتوم الكفيف الكفيف اللي نزل فيه القران عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى الى اخر الايات وشوف يا اخي سبحانك يا رب ربنا بيعاتب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علشان خاطر عبد الله بن ام مكتوم كان النبي لما يقابل عبد الله بن ام مكتوم مش كان يتضايق منه ولا يتنرفز منه ولا يتقصده ما هو ده السبب في ان القران نزل يعاتب النبي لا كان سيدنا النبي اول ما يقابله يستقبله قائلا اهلا اهلا اهلا اهلا بمن عاتبني فيه بربي اهلا بمن ربنا نزل القران يعاتبني فيه علشان خاطره شوف وهنا يعينه امير على المدينه يعلم الله ده لو باسلوبنا النهارده هنا كان حط ورا الشمس وكان قال له اوعى تخلينا في وشك تاني انت السبب انزل فيها القران عبس وتولى ولم يرقل لغايه ما هرس الله الارض من عليه وانت السبب احنا عندنا كده لكن شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عينه امير على المدينه يصلي بالمسلمين لغايه ما يرجع من بدر طيب عقد النبي مجلس عسكري عليه الصلاه والسلام
نرجو احنا عندنا كده لكن شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عينه امير على المدينه يصلي بالمسلمين لغايه ما يرجع من بدر طيب عقد النبي مجلس عسكري عليه الصلاه والسلام يستطلع في اراء الناس اللي معاه هو كان طالع مع قوم قافله طب العمليه اللي اتحولت من قافله الى قتال في جيش مشركين تابع اهو هنعمل ايه؟ وكان في السجن ايه الحل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال اشيروا علي ايها الناس شوف الادب شوف الادب يعني اشيروا علي ايها الناس يعني رايكم ايه؟ انا المقدار بن عمرو ده عن المهاجرين بيتكلم باسم المهاجرين باسم 86 قال يا رسول الله انزل ما امرك الله قال ولا يملك كما قال بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون ولكن نقول لك اذهب انت وربك فقاتلا ان معكما مقاتلون فوالله لو تحسن بنا الى درك الغمام درك الغمام دي يعني اقصى حته في المعموره اقصى حاجه في الكره الارضيه لازلنا معك ما تخلف منا رجل شهر النبي نطق من كلامه بس النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز راي المهاجرين هو المهاجرين دول اللي كانوا معاه من مكه وهاجروا معاه المدينه وروحوا معاه انهم مع النبي وعليهم 86 هو عايز راي مين؟ راي الانصار لان النبي لما راح المدينه عليه الصلاه والسلام عمل معاهده مع الانصار كان من ضمن بنودها ان الانصار يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لو حتى هجم على المدينه المنوره لكن ما يدافعوش عنه خارج المدينة والموضوع دلوقتي فين؟ بره المدينة فعايز يعرف رأي الأنصار يوم النبي حجر الوجوه يقول أشيروا علي أيها الناس أشيروا علي أيها الناس يقصد مين؟ يقصد الأنصار طبعا فسيدنا سعد بن معاذ قال كأنك تعنينا يا رسول الله أنت تقصد رأينا يعني قال نعم آه عايز أعرف رأيكم إيه قال يا رسول الله لقد اكرمنا الله بك فجئتنا فامنا بك وصدقناك وعلمنا ان ما جئت به هو الحق فامض بما امرك الله فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر وكان عندهم بحر احمر زمان ده ايه؟ بحر بحر فقدته لقدناه معك لا تخلف منا رجل الا نصبكم في الارض صبر عند اللقاء إنما صبر في الحرب صدق عند اللقاء عند اللقاء ولعل الله يريك من يريك منا ما تقر به عينك ان شاء الله ربنا هيشوفك ويشوف احنا هنعمل ايه معاك فسر على بركه الله تعلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم مستبشرا مستشرقا وقال امشوا لما امر الله فقد وعدني الله احدى الحسنيين إذا توكلنا على الله توكلنا على الله. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ هو قائد الأعلى للقوات المسلحة عليه الصلاة والسلام. أنا بالله. ده شوف النبي عليه الصلاة والسلام، هنا عدد المسلمين كام؟ 317 دعوه كم فرد؟ 70 كم جبل؟ 70 جبل. طب ال 317 هيتابعوا على 70 ازاي؟ يبقى تقسمها يطلع كل ايه؟ كل ثلاثة على جمل. طب والنبي مستثنى؟ هو ده القائد الأعلى؟ لا. هو عادي مع الصحابة. يبقى هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله الواحد عليه الصلاة والسلام. علي بن أبي طالب اثنين. مرقد ابن أبي ابن أبي مرقد الغنوي. مرقد ابن أبي مرقد الغنوي، استشهد هو. في حادثة يوم الربيع بئر معون. سنة أربعة. الثلاثة دول يركبوا جبل شوف بقى تصور القائد الأعلى للقوات المسلحة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يركب وسيدنا علي سيدنا مرقد جنبه يجي عليه الدور إنه يمسك هو خلاص خد وقت يوم يجي النبي يمسك سيدنا علي ومرقد يبصوا لبعض يعني ايه الموضوع هيمشي النبي واحنا نركب مش ممكن قالوا ممكن قالوا له يا رسول الله تنازلنا عن حصتنا لك احنا مش هنمشي والوقت المفروض نركب احنا فيه احنا بتنزل لك يا رسول الله اركب انت انما احنا مش هنمشي مش ممكن مين النبي يعمل ايه؟ يعالج الموقف منتهى الحكمه والجمال عليه الصلاه والسلام يقول لهم لا حق ايه حقك؟ شوفوا ده النبي عليه الصلاه والسلام حق ايه حقك؟ يقول ما انتم باقوى على المشي منك طب ما احنا زي بعض اذا كنت انا مش مستحمل امشي وبريح شويه وارجع ما انتم باقوى على المشي مني ممكن يرجع يقول ايه لا هنتحمل يا رسول الله ماشي ماشي لا انت بس ونجيب الحته بقى اللي ما فيهاش نقاش يقول وما انا باغنى عن الاجر منكما طب انت تاخد ثواب انا ما اخدش ليه؟ يا سبحان الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حريص على ثواب الركوب على الجمل آه، المشي جنب الجمل ما هو ده ثواب يعني واحد يوصف لك يعني حاجه كده على دي يا خالص هيفضل يبقى تخليني اركب وارتاح واتجمع ثواب من حته ثانيه ويعني خلاص ده الابتدائي لكن شوف الصحابه وشوف سيدنا النبي بيدينا درس في ايه؟ انك ما تضيعش ما تفرطش تأكل ولو بسيط شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ما تقولش يعني يا جماعه على دي يا سيدي لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق حتى لو انك بتقابل اخوك المسلم فبتضحك في وشه كده وتتبسم تبسمك في وجه اخيك صدقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فما تحقرش من المعروف شيء قلش يعني يا جت على دي يا اخويا كان فاضي انا اسمه ايه ده اسمه ليه انا من كتر الشواب معاك كتر اسمه يا راجل ده ده- ده- ده حسنه في الاخره حسنه واحده ترفع مرتبك هي اللي ايه تقرب ليه؟ ستين عيشه مره خبط عليها واحد خطير قاعد تدور في البيت ما لقيتش حاجه خالص تعرف لقيت ايه؟ لقيت ايه؟ عدد واحد حبة عنب مش عنقود عنب لا حبة عنباية يعني عنبة عنبة احنا ساعات ناكل فيها عنبة يقول لك انا عاوز اجيبها كبرة يا بنت النملة يا بنت الخراطيم مثلا عنبة عنباية مش عنقود عنب لا عنباية واحدة ما لقيتش غيرها راحت واخداها وقدامها من الحقها راحت طالعة من الفقيرة قالوا لي ايه؟ طب ايه؟ لما قلت له احنا كده يعني حاجه فيك كده راجل كتب كده طب ايه ده برضه منظر يا راجل روح براء اي حاجه منك لكن شوف تصورها للشكل للموضوع للموضوع ده ايه؟ كده بقى في ذلك قالوا لها ايه ده عنبايه؟ شوف الفعل قالت كم فيها مش من ذره؟ مش ربنا بيقول فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره؟ طب العنبايه فيها كم ذره؟ لا بصوا احنا كتير قوي قوي قوي قوي انما هم زمان كانوا فاهمين ذره يعني ايه؟ الذره عندهم كنت لما تخش للشمس تلاقي فيها شويه بتاع كده بيلعب كده يطلع وينزل كان عندهم البتاع الصغير اسمه ذره النهارده دي بقى فيها ملايين الذرات الذره مطلوبه بالعين المجرده الذره وانقسام الذره بقى والبروتون والبروتون وال- بتاع الكلام بتاع اخواننا بقى اللي بيدرسوا الذره لكن شوف ايه فهمها البسيط جدا من الامر كان ازاي؟ قالت اه عنبايه اه عنبايه لكن كان فيها من ذره تطلع فيها قد ايه؟ كتير طبعا يبقى خلاص اهو خير اهو خير شوف تصورهم الامر كان ازاي وفهمهم ولذلك ذبحت شاة للنبي صلى الله عليه وسلم فستنا عائشة قعدت كل فقير يجي تديله منها تديله منها تديله منها خلصت قالت انا خايفة بقى ايه خايفة تخلص كلها خالص وانا عارفة ان يقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم بيحب الاكل من الجسم من الكتف كان النبي يحب ياكل من الكتف من الذراع من الكتف فقالت ايه أ- أ- اعين دي على جنب كده الكتف يحصل ايه مع حموة الصدقة انت وزلها يقول لي ما لاقيش لا خليني خليني كده فجاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم منادى لحظ الشاه ايها صدقت بيها قالت نعم قال لها ما خبرش حاجه قال ذهبت كلها ولم يبقى الا الكتف يا رسول الله الحمد لله تصدقت بها كلها ولم يبقى الا الكتف ما فيش غير الكتف بس مخليه لك على ما فيه شوف تصحيح الامر يقول لها النبي بل بقيت كلها ولم يذهب الا الكتف مين قال لك ان ذهبت كلها؟ لا ده دي بقيت كلها اللي انت تصدقت بيه هو اللي قاعد لنا واللي احنا هنقتله خلاص مفيش مش هنتفكر فيه يبقى بقيت كلها يعني في الاجر والثواب ولم يذهب الا الكسب او ده اللي هناكله خلاص مش هناخد ثواب الصدقه ليه ده يبقى مش هنتصدق بيه ده هناكله فشوف المقصود فيتعاقبون على البعيد سيد النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد الاعلى للقوات المسلحه الاسلاميه عليه افضل الصلاه والسلام عليه افضل الصلاه والسلام فعلم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم هذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومحدش اعز من سيدنا النبي يجي عليه كل يمشي يمشي وسيدنا علي يركب وبعدين يمشي سيدنا علي يركب مركب الجهاد مركب الغلويه وبعدين ينزل يركب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يتعاقبون البعير بعد النبي ما عقد المجلس العسكري واستقر الراي فيه على القتال قرار قتال يبقى قتال يبتدي بقى اجراءات القتال نعمل ايه؟ ينزل بقى العسكر جنب ايه؟ جنب بقيات فننزل في الابار كده حب الكذب الله دي منطقه كلها ابار وجم على باب بدر ده وقع سبحان الله شوف المشورة المشورة يجي الحماد بن المنذر منذر مبلغ يجي القائد الاعلى للقوات المسلحه الاسلاميه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبمنتهى الادب تمام يا فندم تمام يا رسول الله عليه الصلاه والسلام نعم شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخش له عادي خالص عايز هذا من القائد الاخر هذا سيدنا النبي قال يا رسول الله هذا منزل أنزلته الله أليس لنا أن نتقدم ونتأخر عنه أم هي الحرب والرأي والمشورة؟ يعني رسول الله أنت أنت جيت هنا نزلت المكان ده ده بوحي من الله لو كان بوحي خلاص ولا واحد فينا يتكلم مش مقتنعين مش مقتنعين بس هيبان الموضوع بعد كده أم هي الرأي والحرب والمشورة؟ ولا ناخد نفسي؟ يا ابني انا لما تموت سميع عشان الصعب يا معقول انا والله لا أقدر. قالوا لا ده الحرب والرأي والمشورة ناخد ند مع بعض رايك ايه يعني ايه يعني عايز عايز ايه انت قال ما ارى هذا يا رسول الله طب ما رايك ايه هتعدل عليا هتعدل رايك ايه مسبقه قال له ارى ان نغير الاضار نغير يعني نلغي الاضار تجاه العدو نيجي على اخر دي ونقلب فيه ونرجع نرجع نرجع كل يوم نرجع نرجع نرجع نرجع ونبقي على بئر واحد ونقيم حولها حوضا فنشرب ولا يشربون لكن المشركين حيلاقوهم عسكريين هنا وعاملين حوض اهو وادي بئر الاكل هيجوا هنا من هنا مش مفيش ميه مفيش عباره كلها اتردمت اتردمت اتردمت هيجوا يقربوا مش هيقدروا بقى لان في مواجهه بيننا وبينهم يبقى احنا كده زنقناهم حاجتين كان ممكن النبي مثلا ده لو النبي صلى الله عليه وسلم طبعا تقبل الراي والمشوره كما لا النبي صلى الله عليه وسلم من كيف خاصة قال هو الرأي والحرب ما صح كلامك مظبوط يلا امر ارسلوا الاعمار كلها وابقوا على بئر واحد واعملوا حواليه حوض تمام يا فندم حاضر تمام كويس هو هو الحباب بن المنذر اللي اشار على النبي عليه الصلاه والسلام في فتح خيبر انه يتحول من منطقه الرجيع المنزله الى الرجيع اللي كان اصيب فيها 50 من الصحابه في اول يوم وكان وقع الحجر على دماغ سيدنا محمود بن مسلمه اخو محمد بن مسلمه الكلام ده في شهر المحرم كانت سبعه فرقه كلمه. كان شوف برضه بقى المشوره الثانيه يجي سيدنا سعد بن معاذ قائد الانصار اللي معاه بيت الانصار 231 ويجي يقول لي يا رسول الله ايه رايك؟ عايز اخد رايك في حاجه كده قال اتفضل قال ارى ان نبني لك عريشا اللي هو العريش اللي فوق ده اللي كان فكرت السيد العام القائد المسلحه الاسلاميه يقع فين بقى؟ يقع في الشمال الشرقي من معسكر المسلمين. قال له ايه رايك يا رسول الله يبني لك عريشا مقر سياده عامه تدير لنا المعركه. وافرض يا رسول الله اتهزمنا ولا حاجه تقدر ترجع انت على طول فين؟ المدينه المنوره لان الصحابه هناك محتاجينك. بيتنزل عليك وحي وانت رسول ولما مش مهم. شوف سيدنا سعد شوف سيدنا سعد ابن معاذ رضي الله عنه وارضاه تشهد هو بعد غزوه الخندق على طول كان اصيب هو اللي حكم على يهود بني قريظه بالقتل قتل منهم 800 قطعت رقبيهم وكان فيهم خليل بن اخطر هو سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه ففعلا النبي قال له فعلا رايك مظبوط ومشورتك تمام كان العريش فوق اهو وكان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع مين؟ أركان حربه سيدنا أبو بكر الصديق النائب الأول للقائد الأعلى في وقت الفلاحة الإسلامية سيدنا أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائد الأعلى موجودين في العريش وده العريش اللي النبي ده عامله وكان لابس العباية على كتفه وقعد يدعي يدعي ويرفع ايده بالدعاء لغايه ما العبايه وقعت وانما منظور الى بياض ابن النبي وهو يدعو ويقول الله من سلك بدعي طبعا الصحبه بتاعته يا الله انا الذي وحده حتى الله ثم الله وسيدنا النبي بقى وسيدنا وحده مشفق على النبي يقول هون عليك يا رسول الله خفف على نفسك شويه مش معروف وبعدين طبعا عليه الصلاه والسلام اعطته وظيفه كده فقام منها وقال ابشر يا ابا بكر لقد اتاك نصر الله شوف سيدنا ايه كلمه سيدنا ابو بكر ازاي الكلام ده يقول هو يعني سيدنا النبي يقول لك ابو بكر يقول له اتاك نصر الله طب هو نصرنا كلنا ونصر برضه المسلمين لكن شوف المسلمين بيحطوهم لبعض بيكلموا بعض كانهم ايه؟ كانهم بيكلموا بعض مش هو ده سيدنا ابو بكر اللي كان عطشان والنبي عطشان عليه الصلاه والسلام وجابوا للنبي ميه فعرفوها ابو بكر قالوا لا لا يمكن يا رسول الله نشرب قبلك وكده وقت يقول فضربت انظر الى النبي وهو يشرب وجعل النبي يشرب ويشرب ويشرب حتى التولي خلاص انا شبعت ما دام النبي شرب انا شبعت شوف زي ما وقت يقول لك النبي فضل يشرب يشرب يشرب لغايه ما شبعت مع انه ما شربش لكن شوف كانهم الاثنين واحد حس بقى بالاخوه في الله شوف الاخوه في الله بين الاخ وبين الاخيه اه ده سيدنا ابو بكر اللي كان مع النبي عليه الصلاه والسلام في العريش يوم خرج كان العامه القوات المسلحه الاسلاميه البدون من غير الدفع نيجي بقى ايه للاستطلاعات المشركين بقى لما قربهم بعتوا سلاح طبعا بتاعهم واحد اسمه عمير اسلم هو بعد الغزوه دي على طول عمير بن وهب الجمحي عمير بن وهب الجمحي راح يستطلع هم بيقولوا له شوف عدد المسلمين قد ايه هم كان عندهم خلاص العرب قعد يبص من بعيد من بعيد على معسكر المسلمين حذرهم فعلا تعرف قال ايه؟ قال القوم ما بين الثلاثمائة يزيدون قليلا او ينقصون قليلا وفعلا بالضبط 317 بالضبط ده عمير بن وهب الجمحي ولذلك كان كان سيدنا عمر عايز يقطع رقبته اللي مسكه ونفذه وقال هذا الذي حذرنا من المشركين يا رسول الله هو ده اللي حذرنا حذرنا يعني ده اللي خمن عددنا للمشركين وهنقول قصته بس بعد ما نخلص من غزو الدم لان هو اكثر بعد غزو الدم عمير بن وهب الجمحي ده وبقى داعي الى الله فراح حذر عدد المشركين المسلمين قال المقاومه لنا 300 يزيدون قليلا او ينقصون قليلا فيطلع إيه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يطلع بنفسه ومعاه احد الصحابه هو هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قائد استطلاع ومعاه واحد من الصحابه بيعملوا عمليه استطلاع حوالين جيش المشركين عايزين نعرف عددهم كام فده على ذلك السيد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه واحد من الصحابه كان راجل شيخ من مشايخ العرب المدخلين المدخلين دول المحرمين الكبار دول فقال النبي عايز يعرف الاخبار ما تحاولش الشيخ ده ايه شوف تعلم الذكاء قال ما بال محمد وقريش قال له شيء ما بال محمد وقريش ايه الموضوع بتاع محمد وقريش ده ايه ده ايه ده ايه الموضوع ده لأن هو مش معلمينها والشمس ينظر إلى اليمنى قال ممن أنتما ثم إيه؟ فقال النبي إذا أخرتنا أخرناك تقول لنا بس الأمر هنا موضوع ده من قلنا قال أهو ذاك يعني لو قلت كون قال نعم هي مسؤول إيه الموضوع ده؟ فقال الشيخ أخبرني الذي أخبرني شوف الدقة في الكلام ما احنا بنحكي عشان نتعلم يا اخوانا كون شوف الدقة الشيخ ما قالش الكلام لا يقول اخبرني الذي اخبرني عشان يبقى العود على مين؟ على الراوي لو طلع الكلام ده كذب يبقى والله ماليش دعوه لو قلت لك واحد قال لي خلي بالك عشان تيجي تنقل الكلام شوف انت بتنقله صح ولا واحد قال لك قال اخبرني الذي اخبرني ان قريشا خرجت في يوم كذا فان صدق الذي اخبرني شوف الدقه فهم الان بمكان كذا دي عايزها النبي بس خلي هو عايزه واخبرني الذي اخبرني ان محمدا واصحابه خرجوا في يوم كذا وفعلا في نفس اليوم فان صدق الذي اخبرني فهم الان بمكان كذا فعلا في المكان اللي قاعد فيه النبي عليه الصلاه والسلام عرف النبي الخبر استعد لوقوع الدار وهيمشي الشيخ يقول له ممن انتما لو كنت هتقول لي انت منين؟ منين انت؟ والنبي يقول من ماء واسرع النبي صلى الله عليه وسلم وقف الشيخ متاملا يقول من ماء ما من ماء أنا من ماء العراق والنبي شاور كده ده ناحيه العراق يمكن العراق فيها حته اسمها ماء اكيد في مخطط مجرد احمد فعزات مش هيوصل لان سيدنا النبي يقصد ايه؟ ألم نخلقكم من ماء مهين فإن هذا يقصد المخلوق من ماء يعني إيه؟ من المهين ألم نخلقكم من ماء مهين وهذه حيث من الماء الماء ده إيه؟ حتى مكان راحته المهم ما تكذبش ودي بناخد منها درس وفي المعاريض ممدوحة عن الفجر عرف الكلام زي سيدنا إيه ملك مجنون لو عرف ان معاك مراتك ياخدها منك هو مجنون قال له مين دي؟ من هذا؟ يقول مراتي؟ لا طب يكذب؟ لا قال اخت ويقصد انها اخته في الله لان مراتي اختي في الله قبل ما تبقى مراتي ده هي عشان اختي في الله جوزتها ازاي؟ زي ما الشرع قاعدين يضربوا في الامام احمد بن حنبل لما قالوا كده قولوا القران مخلوق يقول لهم لا مخلوق ولا مش مخلوق؟ لا مش مخلوق يضربونا لما قالوا قسم الضرب ما ده مفيش كل فايدة فيه حتى الإمام الشافعي كده عشان ينبه عن الناس القضية دي فطبعا الإمام الشافعي شاف الإمام أحمد عمال يقول آه الأرض عجبت يعني كتفه قالوا له ها القرآن مخلوق ولا مش مخلوق؟ ومستعد للضرب طب يعمل إيه؟ يكذب؟ الإمام الشافعي؟ لا يعرف الكلام يقوم يعمل إيه؟ عمل نفسه مش واخد باله مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق ولا مش مخلوق؟ قال إيه تاني؟ ايوه انت روح روح انا مخلوق مخلوق هو يقصد ايه الامام الشافعي؟ يقصد هو هو فضل مسوه عليهم لغايه ما قالوا له ايه؟ مخلوق ام غير مخلوق انا ايه يعني؟ انت ايه شايف انا يعني؟ انا ايوه انا بتكلم مين؟ انا اه مخلوق لا مخلوق انا مخلوق هو يقصد ان هو مخلوق صحيح واحنا كلنا ايه؟ كلنا مخلوقين لكن القران لا فدي يدلك على الذكاء لازم نعرف الذكاء شوف هو بيقال لله يقصد ان هو بالله يعني للمنيه زي برضه النبي صلى الله عليه وسلم كان له موقف هنا عشان نكتب بقى لغايه كده احنا ما دخلناش معركه لسه لسه معركه ما حصلتش كل ده قبل المعركه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي مره وكان معاه سيدنا علي بن ابي طالب ومعاه الزبير بن العوام ومعاه واحد ثالث من الصحابه فريق استطلاع وهو بيستطيعهم جم على بئر ماء لقوا اثنين عيون صغيره كده بيملوا ميه شكوا فيهم اكيد هم من قريشات راحوا مقتول عليهم راحوا رحلوهم على النبي عليه الصلاه والسلام وانت كبرت والنبي بيصلي قول يا انا هسمين منين؟ قريش طلعت طمعهم كام؟ طمعهم قد ايه؟ مفيش اضرابه وسيدنا النبي بيصلي يا بنت سيدنا النبي خلص صلاه عليه الصلاه والسلام ازعوهم ايه؟ تدعوهم ليه؟ عاوز مع المشركين وعايزين نعرف عاداتهم ونعرف الاخبار بتاعتهم سيبوهم بس يعني هم لما يقولوا الصدق تضربوهم ولما يكذبوا عليكم تسيبوهم سيبوهم صح شوف بقى الذكاء تعالى يا ابو الجمهور تعالى ارض انتوا مين؟ انا كان قريش انا طب قريش طلع الذكاء ما هو عيال صغار احنا عارفين احنا هنعزهم صح وطبعا مفيش مدارس زي النهارده كده ولا بتاع لا ما نعرفش طب تجيبها ازاي؟ شوف النبي قال لهم ايه؟ كم يذبحون في اليوم؟ طب مش هتقول تحبوا اه لكن اظن الحضاره تحبوا الذبايح انا راضي عارفينها يوما تسعا ويوما عشرا يوم بيطلع تسعة ويوم بيطلع عشرة النبي ينظر إلى السماء قال أرقام ما بين 900 والألف لأن الذبيحة بيشترك فيها كم واحد؟ 100 واحد المفروض أنا أخدها حتة 100 واحد 900 فعرف بيطلعوا تسعة تسعة في 100 اللي بياكلوها أدي 900 ويوم بيطلعوا 10 10 في 100 أدي الأكيد أرقام ما بين الألف أو الإيه؟ أو 900 قال طيب مين اللي طالع معاه؟ قالوا مش عارفين نبكي فيه قال زي مين؟ زي مين عايز يعرف القوات بتوعهم لما يشوف اذا كان في اسماء كبيره يبقى لازم جايبين ناس ايه؟ كتير وناس مهمين وناس يعرفوا الخطر تمام قالوا زي مين قالوا ابو جهل وعزة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ووليد بن عزة بن ربيعة وسهيل بن عمرو آتي قريش قد ألقت إليكم بسلة كبدها استعدوا بقى ده قريش طالعة متجوزة وما بالكم بقى هذه لعنات عندها شوف هتعملوا معاهم ايه فده برضه بيعلمنا الايه الذكاء واستعد النبي صلى الله عليه وسلم للقتال يصبح بقى يوم الجمعه 17 رمضان سنة 2 هجرية دي كانت فيها المعركة ايه اللي حصل في المعركة وايه الدروس المستفادة اثناء المعركة وبعد المعركة ده اللي هنقوله ان شاء الله يوم السبت القادم باذن الله في نفس الميعاد بعد صلاة العصر شكر الله لكم عبد الله عليه أفضل الصلاة
نستكمل بمشيئة الله وتوفيقه الحديث عن غزوة بدر حتى ننتهي منها اليوم هيبقى السبت اللي جاي إن شاء الله فتح مكة وهياخد معانا السبت اللي بعديه كمان يبقى كده الحمد لله قربنا نغطي الغزوتين اللي كانوا في شهر رمضان غزوة بدر كانت في يوم الجمعة 17 رمضان سنة 2 وفتح مكة كان في 20 رمضان سنة 8 آه، احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن اسباب الغزوه هنقول بسرعه جدا جدا اللي قلناه المره اللي فاتت عشان يبقى الكلام النهارده متصل بالماضي والخريطه اهي جبناها خريطه بدر آه، سريعا خرج النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعترض طريق قافله ابو سفيان ابن حرب وابو سفيان كان طالع بقافله قوامها ألف جمل يخص أربعين من الرجال فترصد له النبي صلى الله عليه وسلم وهو رايح وما عرفش يحصل على هذه القافلة وسميت غزوة العشيرة العشيرة فترصد النبي صلى الله عليه وسلم لنفس القافلة وهي عائدة من الشام وخرج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء يوم يوم 8 رمضان سنة 2 يوم ال- الخميس 16 رمضان كان عمل المجلس العسكري وبيستعرض فيه آراء الصحابة يقتلهم ولا ما يقتلوش لأنهم خرجوا علشان العير لكن تحولت إلى نفير يعني قتال ويوم 17 رمضان اللي هو يوم الجمعة كانت الغزوة وقلنا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان طالع معاه 317 من الصحابه وده ما كانش تجنيد اجباري بدليل ان في كتير ما طلعوش وكان مع سيدنا النبي 70 جمل وكان معاه فرسين في حين ان المشركين كانوا طالعين للقتال بقياده ابو جهل وكان معاهم 1300 من المشركين رجع 300 اللي هو الاخنس ابن شريق الثقفي رجع ب 300 لما عرف ان النجيرة ان القافله نجت فبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم 1000 آه، بقى مع المشركين 1000 ومعاهم 600 درع ومعاهم 60 فرس وجمال بقى كتير جدا ما تعدش يعني كانوا بيدفعوا في اليوم حوالي من 9 جمال ل 10 جمال يعني يوم 9 ويوم 10 وشفنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيستعرض اراء الصحابه وشفنا درس في المشوره لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه فاشاروا عليه في الخروج وشفنا الحباب بن المنذر اللي عرض على النبي ان هو يغور الابار ده إيه؟ الابار التي غورها المسلمون قبل وصول المشركين ردموها وهذه البئر اللي هي البئر التي ظلت سليمه بئر بدر فوق وبنوا عليها الحوض عشان المسلمين يشربوا والمشركين لا و شفنا ان سعد بن معاذ هو عمل مقر قياده الرسول اهو اللي بالاحمر ده ده مقر قياده الرسول كان في الشمال الشرقي من معسكر المسلمين. وكنا وقفنا بقى لغايه بدايه الايه؟ بدايه الغزو، ما اتكلمناش يعني عن اللي حصل ايه في الغزو. هكذا قرر المشركون مهاجمه المسلمين. ومع ان القافله نجت لكن لا كبرت في دماغ ابو جهل وحلف بالله قال والله لا نرجع حتى نرد بدرا لما نيجي على امار بدر دي ونقيم بها ثلاثا ثلاث ايام وتنحر الجزور نذبح الجمال ونشرب الخمر وتعزف الكلمات وزوال يغننا وتسمع بنا العرب بعد ما نجت القافله كلم ابو جهل انه يرجع لكن ابن وهب بقى الجمحي هنقول قصته بعد غزوه بدر كانوا بعتوه عشان يحرض عدد المسلمين يشوف عدد المسلمين قد ايه فقعد من بعيد يبص على معسكر المسلمين ويروح حركات كده يعني بيعملوها في الصحراء بخبره فقال لهم القوم ما بين الثلاثمائة يزيدون قليلا او ينقصون قليلا 300 زياده طفيف او اقل من كده بالطفيف يعني وبعدين رجع بقى يحذرهم قال رايت البلايا تحمل المنايا ده في مصائب جايه لكم نواضح نواضح يثرب تحمل السم القاتل والموت القائل ناقع وكلام بقى خطير جدا يعني خلوا بالكم بقى ده انا شفت ناس عايزه تموت في سبيل الله الحقيقه اتاثر بالكلام ده عتبه بن ربيعه كان موجود مع المشركين هو كان له راكب هو يركب جمل احمر حتى النبي شافه من بعيد وقال ان يطيع راكب هذا الجمل الاحمر يرشده لو يسمعوا كلام اللي راكب الجمل الاحمر ده هيعقلوا هيبطلوا الكفر اللي بيعملوه ده والعناد اللي هم فيه لكن هو فعلا راحوا له يعني عتبه بن ربيعه وكان معاه حكيم بن حزام راحوا لابو جهل كان بعت له حتى حكيم بن حزام قال له مفيش داعي بقى يعني القافله نجت هنرجع ابو جهل بقى حاول يستفز عتبه اصل عتبه له ابنين ابن معاه على شرك من وليد من وليد بن عتبه بن ربيعه ومات في الغزوه دي وهو مخر مات هنشوف مات ازاي وله بنته اللي هي هند بنت عتبه بن ربيعه مرات ابو سفيان قائد القافله دي ابو سفيان كان مخلف منها اثنين واحد اسمه حنظله مات برضه في غزوة. مات خفيف الحمد لله وواحد ثاني اسمه عمرو وكان عتبه ده له ابن مسلم اسمه هشيم هشيم بن عتبه بن ربيعه بس ده مع المسلمين وجاي له قصه هنقولها برضه فلما سعد عتبه لابو جهل يقول له مفيش داعي للقتال ابو جهل استفزه بقى قال له اه انت مش عايز تقاتل عشان ابنك هناك مع المسلمين قد انتفخ والله سحره يقول على عتبه قد انتفخ والله سحره يعني ايه؟ يعني بيقول ده كرشه ملخه ده باين عليه مرعوب الكلام لما وصل لعتبه كلام ليه؟ قال انا انا اللي انتفخ سحره برضه فيعلم ابو جهل من انتفخ سحره انا ام هو يبقى القتال الاثنين عنده بعض الحمد لله ده لصالح المسلمين ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا المهم قرار القتال خلاص مفيش شيء بدا بقى ايه ادي ال- خريطه القتال ادي معسكر المشركين اهو ادي الحد بتاعه ادي مكه هنا تحت والمدينه المنوره فوق المشركين لما جم من مكه جم من تحت من هنا اهو فقدروا يمشوا يمشوا يمشوا او حتى الى مكه تحت كده يعني فلما لقوا المسلمين فوق هنا وقفوا بقى في الحته دي يعني ادي معسكر المشركين اهو وادي العدوه القصوى اذ انتم بالعدوه الدنيا مسلمين وهم بالعدوه القصوى اهي والرب اسفل منكم ابو سفيان كان المفروض يجي من هنا كده بالقافله بتاعته وينزل على مكه لكن لما عرف ان المسلمين بيترصدوا ضرب وجوه الابل وعد سلاسل جبال سلاسل الجبال الغربيه وراح ماشي بحذاء من وراها من هنا كده اهو فضل ماشي من هنا البحر الاحمر في الحته دي طب على شمال ابو سفيان ما تبصش وانت قاعد كده لا ده هو ابو سفيان جاي كده يعني حط نفسك مكانه يبقى كده واخد بالك ازاي؟ هيبقى ابو سفيان جاي هنا ادي سلاسل الجبال الغربيه هتبقى على يمينه وادي البحر الاحمر على شماله عدى ابو سفيان البحر الاحمر على يمينه اه صح انا قلت ايه؟ معلش مصاري بس كنت تمام طبعا ولا ايه؟ اه صح صح كده يبقى البحر الاحمر على يمينه وسلاسل الجبال الغربيه على شماله لان كان المفروض يحصل العكس كان المفروض يبقى سلاسل الجبال الغربيه دي على يمينه يجي من هنا كده لكن هو لما عرف ان المسلمين بيترصدوا له عدى من هناك ونجد القافله بتاعته ونزل على مكه المكرمه ادي مقر آه، من المشركين سبعين اندخلوا كلهم في البئر ده وردم عليهم النبي في الحته دي في العمر ده بئر الخليل وده الحوض اللي فضل السليمه لما الحباب بن المنذر قال لسيدنا النبي ان احنا نغور الابار دي ونطفي على بئر بس وادي الطريق الى المدينه بعد ما خلصوا ادي مصف وادي الصفراء اللي نزل منه الكيك من هنا في العمر وادي الحوض اللي فضل السليمه اهي وادي الطريق الى المدينه المنوره ابار تجري دي بقى خلي بالك تبعد عن المدينة المنورة 158 كيلو أهي وتبعد عن مكة المكرمة 343 كيلو وتبعد آبار بئر بدر ديت عن ساحل البحر الأحمر 30 كيلو ادي خريطة المعركة قبل ما يبتدي النبي القتال بقى تعال نشوف بقى دروس والعبر المستفادة وكتير هي الحقيقة فمش هنقدر حتى نقولها كلها نحاول يعني ايه نركز على المهم فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انا قلت لك طبعا ان سيدنا النبي قام بدوره استطلاع مش قلنا دي لما سال الشيخ وقال له الشيخ بيقول له ممن انتما والنبي راح راكب ويجري بسرعه يقول قال من ماء وشاور ناحيه العراق ففضل الرجل الشيخ يقول ما من ماء من ماء العراق والنبي ما كذبش هنا هو يقصد الم نخلقكم من ماء مهين اللي هو المني يعني ولما استعلم من العينين الصغيرين اللي تم القبض عليهما وعرف يقول لهم كم عدد المشركين العيال مش عارفه تعد طبعا مش هيعرفوا يعدوهم لكن بذكاء يقدر يجيب النبي صلى الله عليه وسلم قال كم يذبحون في اليوم كل يوم بيذبحوا ايه؟ قالوا كل يوم يوما يذبحون تسعا ويوما عشرا قال القوم ما بين التسعمائة والألف لكن لما تضرب تسعة في 100 ما هي دي هياكل فيها 100 يبقى هذه ايه؟ 900 أو 10 في 100 ألف طيب يجي على المعركة على طول بقى عشان نشوف الدروس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما تبتدي المعركة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسلامية بيصف الصفوف مع عصاية سيدنا النبي عملا بقول الله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صف الصف فسيدنا النبي بيصف الصفوف واحد اسمه سواد بن غزية صحابي سواد ابن غزية طلع بره الصف شوية كده يعني فالنبي معاه العصاية راح جاي في بطنه وراح عامل له كده بالعصاية استوي يا سواد استوي يا سواد اقف كويس اقف في الصف كده ما تطلعش بره واذا بسيدنا سواد جندي عسكري يقول القائد الاعلى للقوات المسلحه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله لقد بعثك الله بالحق والعدل ولقد المتني الضربه دي وجعتني اقدمي عايز حق لازم اضربك زي ما ضربتني انا متظلم منك لا اله الا الله عسكري متظلم من القائد الاعلى وانحنى سيدنا سواد وقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم باب بطن النبي راح وقف في الصف عادي الذي حملك على ذلك يا سواد مالك ما ضربتنيش ليه زي ما بتقول قال يا رسول الله قد حضر ما ترى انت شايف القتال اهو المشركين اهو المعركه هتبتدي دلوقتي قد حضر ما ترى وأردت أن يكون آخر عهدي بك أن يمس جلدي جلدك كنت عايز آخر حاجة في عمري إن جلدي يمس جلدك فتلكت ما صدقت انك انت ايه زقتني بالعصايه كده قلت اهي فرصه اصل لو جالي النبي يقول لي انا عايز ادوس بطنك ولا مش فاضيين الكلام ده هنوديه معركه وبتاع فانا اتلككت اه اتلككت فرصه ان النبي زقني ببطني كده اه عايز حقي ايه الظالم ده شوف شوف الاخلاق الاسلاميه طب ربك دي لو حصلت هنا الله لا اله الا الله خلونا في غزوه بدر خلونا في غزوه بدر ادي موقف موقف ثاني بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تبدا المعركه يقول والله لا يقاتلهم اليوم رجل مقبلا مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا الا ادخله الله الجنه يقابلهم بوشه كده يعني ويكون نيته الله ويموت يخش الجنة مين اللي كان واقف بقى في الجيش اخونا عمير بن الحمام الله يرحمه والسلمي رضي الله عنه عمير بن الحمام واقف معاه تعيين جاف بيطلع من الجناب تعيين جاف بلح بلح بتاع ياسر المدينة ده فعظم اخوه كان نص بلح والنص الثاني في ايده يتقوى عشان القتال اول ما سمع النبي يقول الا ادخله الله الجنه بيقول لنفسه بيقول لنفسه بخن بخن كلمه بتقال كده يعني بخن بخن أما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن آكل هذه الثمرات يعني فضل لي عشان أخش الجنة يعني أخلص هذا البلح اللي فيه دول لأن أنا حييت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة هو أنا لسه عايش لغاية ما أخلص بلح بلح يا راجل وبتاع في الجنة وألقى الثمرات ودخل في غمام المعركة في غمار المعركة فكان اول شهيد في بدر سيدنا عمير ابن الحمام رضي الله عنه وارضاه هنا قبل ما تبتدي المعركه ادي المشركين هم والمسلمين فوق وادي مكه هنا والمدينه فوق المدينه المنوره كان من عادة العرب ان يطلعوا للمبارزه يعني ما فيش قتال مبارزه يعني قبل المعركه ما تبتدي يطلع احسن واحد من المقاتلين واحسن واحد من هنا والاثنين يجربوا بعض وبعد كده يبتدي الجيشين يخشوا على بعض. راحوا طالعين هنا من المشركين مين؟ ثلاثة. عشرة بن ربيعة أبو هند اللي هو له ابن اسمه هشيم هناك مع المسلمين عتبة بن ربيعة وراح مطلع ابنه الوليد بن عتبة بن ربيعة وراح مطلع أخوه شيبة بن ربيعة ثلاثة بقى ماشيين يختالوا بقى وماسكين السيوف فقال يا محمد ينادوا على معسكر المسلمين أخرج لنا أكفاءنا عشان الناس اللي زينا طلع لهم مين؟ معوذ بن عطاء ومعاذ بن عمرو بن الجموح افتكر الاسمين دول جاي لهم قصه دلوقتي وطلع لهم عبد الله بن رواحه الانصاري اللي استشهد اللي استشهد بعد كده في غزوه آه، مكه كان ثالث واحد اللي كانت في جمادى الاولى سنه 8 طلعوا لهم الثلاثه فقالوا انتوا من مين انتوا؟ اصل عتبه وشيبه والوليد دول من مكه من قريش قالوا لهم انتوا من مين؟ قالوا احنا من الانصار ما هم الثلاثه دول من الانصار الانصار اللي كانوا ساكنين المدينه قالوا اكفاء كرام وناس حلوين وكويسين وقدنا يعني بس احنا مش عايزين حد من الانصار احنا عايزين حد مننا من قريش احنا عايزين حد من مين؟ من المهاجرين فراحوا راجعين طلع لهم مين بقى من المهاجرين؟ حمزه بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاه والسلام عم سيدنا النبي وطلع لهم علي بن ابي طالب وعبيده بن الحارث الثلاثه راحوا طالعين واقفين قدام الثلاثه مين الاولاني؟ عتبه بن ربيعه واقف قدامه سيدنا حمزه بن عبد المطلب جنبه الوليد بن عتبه بن ربيعه واقف قدام علي بن ابي طالب اخوهم بقى شيبه بن ربيعه وقف قدامه عبيده ابن الحارث وبداوا الثلاثه ايه؟ يبارزوا بعض طبعا الثلاثه اكفاء والثلاثه يعني مقاتلين آه، تمام جماعه يعني بتوع المشركين لكن من فضل ربك سيدنا حمزه قتل عتبه بن ربيعه وقتل علي بن ابي طالب الوليد بن عتبه بن ربيعه فاضل مين بقى؟ شيبه بن ربيعه هو ضرب عبيده بن الحارث فضربه عبيده بن الحارث بس ضربه عبيده كانت اقوى فقتل يبقى الثلاثه مشركين ايه؟ قتلوا الله يرحمه احنا من ايه اخونا ابو عبيده عبيده بن الحارث كانت الضربه اللي اللي ضربها كانت جامده شويه فرجع على طول على معسكر المسلمين وبداوا يمرضوه لكن توفاه الله وهم راجعين عبيده بن الحارث كان متاثر بالجرح ده اللي انجرح فيه كان جرح كتير يعني لكن من فضل الله اعتبروا الثلاثه موتوا الثلاثه فطبعا كل جنون المشركين عتبه وابنه و- و- و- و- واخوه فدخلوا في دمار المعركه قبلها بقى في موقف تاني يقول واحد من غيره من هنا من المشركين متغاظ جدا جدا كل ما يدور على ميه مفيش ويدور على الامار لقاها اتردمت فراح طالع وشهد سيفه اسمه الاسود بن عبد الاسد المخزومي من بني مخزوم قبيله خالد بن الوليد الاسود بن عبد الاسد وراح شاهد سيفه وقال اعاهد الله مع انه على شرك اعاهد الله لاشربن من هذا الحوض اهو اللي عند المسلمين او لاهدمن او لاموتن دونه والله يشرب من هناك الثروه ويموت هناك وخرج طلع له سيدنا حمزه فضربه على قدمه قطع له رجله زحف شوف التصميم زحف لغايه ما وصل لبئر بدر فعلا ده فضربه سيدنا حمزه فقتله داخل البئر شفت المشركين متعصبين لدينهم قد ايه وبيموتوا على شرك وعارفين انهم على باطل لكن متمسكين بالباطل ودول مشركين تعال النهارده خلي مسلم يتمسك باسلامه يقول له يا متزمت يا متعصب يا رجعي يقول له الاسلام ما فيهوش تصنف تعصب تزمت يا اخي انت متعصب للاسلام ليه؟ وتعالى جنبيه واحد يقول لك انا اهلاوي متعصب يقول ما شاء الله برافو عليك اثبت على كده بس خليك تمام بقى اشمعنى لما هم متعصبين للكوره مش متعصبين للاسلام مثلا يعني واشمعنى التعصب يقبل في غير الدين ادي الاسود بن عبد الاسد المخزومي مات في بنت في بنت بدر هناك فوق اهو وهو على شرك وعلى كفر لكنه صمم وكان متمسك بالكفر وبالشرك اللي هو عليه المهم بدات المعركه سيدنا النبي بقى بيدير المعركه منين؟ من هناك هو مقر القياده العامه للقوات المسلحه الاسلاميه فوق ال- ال- المقر هناك ده العريش اللي كان السبب في بناء سيدنا سعد بن معاذ وسيدنا النبي خايف على المسلمين من 317 ومش طالعين للقتال فقعد يجري يجري ويرفع ايده لغايه ما البرده وقعت العمايه وقعت من على كتفه سيدنا ابو بكر نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه موجود معاه يقول له يا رسول الله هون علي لقد الححت على ربك بالراحه يا رسول الله على مهلك ان شاء الله ربنا هينصرنا وذلك حضرة النبي اختفى كده فقام واستبشر يضحك وقال ابشر يا ابا بكر لقد اتاك نصر الله الحمد لله على انتصر هذا جبريل اخذ بعمال فرسه يقود الملائكه على ثنايا النصر اهو سيدنا جبريل اهو الثاني وفعلا هو يقل يعني الملائكه نزلت بدر اه بس يقروا ما قتلوش كانوا بيثبتوا المسلمين بس ولو قروا قاتلوا مع المسلمين لان حتى بعض المشركين ده انا هنشوف في الاخر كان بيحكي يقول والله انا بعض المسلمين كان بيقول والله ما عملنا حاجه انا كنت اجي اضرب بالسيف انا راسي وقعت اعمل ايه؟ ولا ولا قربت جنبه ولا حاجه فهو الم- هي الملائكه فعلا وحتى دي ليها قصه برضه هنبقى نقولها في الاخر كانت السبب في ان ابو رافع انضرب خد علقه بس لا الحمد لله الحمد لله المهم اه دخلت بقى الايه؟ اه النبي صلى الله عليه وسلم هنا مع المسلمين فوق فقال لهم ما حدش يقاتل لما هم يخشوا وبداوا المسلمين ماسكين الرماح في صفوف ومن وراهم النبل المسلمين يرموا بالنبل تقدم المشركون وكلهم عنصبة بقى وكلهم جاهلية عشان يقاتلوا المسلمين لغاية ما قربوا منهم فقاموا على طول بالرماح وبدأت المعركة وبدأ القتال قتال شديد المسلمين بيقاتلوا ومش مستعدين للقتال بس متغاظين من المشركين وهم دول السبب في طلوعهم من مكه اللي حاربوا الدعوه واللي واللي واللي واللي فبقوا يقاتلوا وبعدين انت عارف المسلم لما بيقاتل بيقاتل في سبيل الله بيبقى عايز جنوش مش حريص على ان هو يهرب ويجري وخليك ورانا عشان لو حصل حاجه تبقى تكون وابو سريع ابو سريع اول وفكيك وفكيك اول لا الكلام ده ما كانش عند المسلمين لانهم بيقاتلوا بعقيده وبيقاتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى فهنا سبحان الله قتال دائر وقتال شديد مش يعني هنا النهارده قتال احنا الواحد بقى قاعد يقول لك في المطار وبتاع وفي تكييف الهواء بيدوس على زراير قدامه شاشات يضرب ويدوس وبتاع. انما هنا لا هنا السيف قدامك اهو منك له مش من ورا ولا من على شاشات رادار ولا بتاع لا منك له اهو ان ما قتلتوش هو هيقتلك هكذا يجي الموقف هنا سبحانك يا رب انت فاكر الاثنين اللي طلعوا اللي قلت لك عليهم معوض مع- معوض بن عطاء ومعاذ بن عمرو بن الجموع شبان صغيرين ومن الانصار شوف روحهم فين هم عارفين ان ابو جهل هو قائد المشركين بس مش عارفين شكله فراحوا لواحد من المهاجرين قالوا له تعرف تقول لنا على ابو جهل فين قائد المشركين شوف روحهم رايح فين تعرف تقول لنا عليه فين شاور لنا عليه فين هو فين قال لهم اللي هناك في وسط الغابه من الرماح ده هو ده يقول معاذ بن عمرو بن الجموح فعمدت اليه شوف بقى العيل الصغير ده برضه يا طبعا عيل سنه ابو جهل رايح للقائد لقائد المشركين يقول فعمدت اليه هو بقى ابو جهل عامل نفسه قائد يقول اقتلوا محمدا واصحابه فرقوهم في الجبال والله لا نرجع انا عن جهيه بس عن طبع اي حاجه وقاعد حاطينه في غابه من الرماح حاطين رماح حواليه وجنبه بقى ابنه عكرمه اسلم عكرمه بعد كده لا اله الا الله اه عكرمه ده اللي كان بينكفع على القران كان مكتوب على العشب الجليل ويبكي ويقبل ويقول قران ربي قران ربي كلام ربي كلام ربي بس كلامها مش هو اصلا بعد فتح مكه بعد سنه 8 يعني بعد 21 سنه من الدعوه ده عكرمه ابنه طب ابو جهل مات فيه في الغزوه دي هنشوف مات ازاي حاطين بقى حاطين عليه رماح حاطين عليه رماح وابنه عكرمه بن ابي جهل وقاده بقى كلهم قوات اركان حربه والمساعدين بتاعه ومعاذ بن عمرو بن الجموح شاف اتغير وراح مطلع السيف بتاعه ونفذ من بين الرماح وعلى ابو جهل وراح ضربه ضربه يقول فضربته ضربه على قدمه على رجليه اطلق قدمه بنصف ساقه قطعت رجليه فاني لانظر اليها تطير كالنواه ثم ابن مبسوط قوي لما ضربت على رجله راح طحاله فرجله طارت قدامي كده ابن مبسوط قوي تطير كالنواه كما تطير النواه تحت م- المرزقه اللي هي الايه اللي بتت- بت- بترزق النوى بتصنعه او بتطحنه يقول فلحقني ابنه عكرمه طبعا هم لما بصوا لقوا ان ضرب القائد قدامهم فراحوا عكرمه بن ابي جهل معاه سيفه وابوه انضرب وقطعت رجله يقول فلحقني عكرمه فضربني على عاتقي راح ضرب على ايده يقول فقطع يدي وتعلقت بجلدة من لحمي وطبعا هو مش بتاخد يرجع ايده ولا في عمليات جراحيه ولا في كلام من ده لا تعرف الاسلام سيدنا عمرو معاذ بن عمرو يبقى عايز يقاتل مش فاضل ايده مش قاعد بقى وبسرعه يشوف ايه اللي جابه ويرجعها ده لا يقول فقطع يدي وتعلقت بجلدة من لحمي واني لاسحبها خلفي اقاتل من دونها فقد قاتلت عامة يومي وانا فاضلها مش هقدر الايد اللي اتقطعت دي فلما رايت انها قد ضايقتني شوف هو بيتكلم عن ايه بيتكلم عن ايده بقول لك لقيت الاكل اللي ايدي ضايقتني مش مضايقاني مش عارف اقاتل منها كل شرحه جايه ومش عارف خلاص قطعت مش عطاء يقول فلما رايت انها ضايقتني وضعتها على الارض ووضعت عليها قدمي وتمطيت بها عليها وطرحتها وظللت اقاتل عامة يومي لا اله الا الله شفت القوة شفت قوة الايمان يبقى اللي بعد ربنا روحه ونفسه هيبص لدراعه هيبص لايده هيبص الحاجه راحت منه ما تروح ما كل حاجه تنزل في التراب بس خليها لله تبقى اكرم قطع ايده عنه عادي خالص القطع وسبحانك يا رب تعرف ايد فيها عدت ايد واحده لغايه عهد يمكن سيدنا عثمان بن عفان وفيها تقريبا ساعات سيدنا عثمان بن عفان وشوف سيدنا عثمان بن عفان فين؟ ثالث الخلفاء يعني عاش فيها ابو بكر وعاش فيها عمر وعاش فيها لغايه عثمان في ايد واحده وكان بيفخر لان دي الايد اللي انضربت في سبيل الله ودي الايد اللي ضرب فيها عم- آه، سيدنا معاذ بن عمرو بن الجموح ضرب فيها ابو جهل فوقع ابو جهل على الارض وتفرق طبعا عنه اللي حواليه وبدا بقى يدافع مين بقى اللي راح كمل عليه؟ معوذ بن عفراء اللي هو الشاب الثاني ده فلقى ابو جهل واقع راح ضربه وما استناش يشوف مات ولا لا من فرحته طلع يجري على النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله قتلت ابا جهل انا اللي قتلته ومعاذ بن ومعاذ بن عمرو يقول لا انا الذي قتلته انتم فرحانين لا انا اللي جبت راسه لا انا اللي جبت راسه والنبي يقول من ياتيني براسه؟ انتم متاكدين؟ انتم من الانصار وانتم اللي عرفتوا ابو جهل انا لما احنا سالنا وجبنا دماغه ما هو وسع الحمد لله طب واحد يجيب لي راسه انا لما احنا سالنا وجبنا دماغه ما هو وسع الحمد لله طب واحد يجيب لي راسه يبعت بقى النبي صلى الله عليه وسلم واحد يدور يشوف ابو جهل صح مات ولا لا مين اللي بيدور عليه واللي راح يدور بحرقه بقى عبد الله بن مسعود ليه؟ لان عبد الله بن مسعود كان بيتاذى اذيه في مكه كان ابو جهل ده يؤذيه اذيه درجه مره كان قطع له وزنه كتر الضرب اه واساء اذيه ابو جهل واصل عبد الله عبد الله بن مسعود الله يرحمه سيدنا رضي الله عنه وارضاه والحكمه دي على خير كان قصير يعني لو لو وقف ورا واحد قاعد بس يكون كبير كده يبقى تقريبا طوله فراح عبد الله بن مسعود بقى بليل يدور عليه فين فين فين لغايه ما لقاه لا ابو جهل عمال بقى ايه بيحشرك حشرات في الموت بيشخر بقى كتير الموت بيخلص فمن فرحته هو مش هيقدر يعمل معاه حاجه وهو واقف فخبط فوق صدره ركب على صدره برس على صدره برجليه الاثنين ومسك رقبته سأله هو كانوا مشركين بس كانوا رب كله كانت العرب زمان كلها زمان رب كلها مش حاجه اسمها واحد يعمل فامسك لحيته ومسك سيفه عشان يقطع رقبته ففاء فاء ابو جهل فبيبص كده بيشوف مين اللي راكب على صدره ده يعني مين ده يعني لقى عبد الله بن مسعود فسيدنا عبد الله بن مسعود بيقول له اخزاك الله يا عدو الله مم، ايه رايك؟ مش ربنا خزاك وبركت على صدرك وانت نايم اهو قال وبما أقبال الله يا أخي سبحانك يا رب شوف الكفر بقول له وبما أقبال الله أأعمد من رجل قتلتموه هو دي يوم الموت واحد زيي أخبرني سيبك من الكلام ده قول لي بس لمن الدائرة في اليوم مين اللي كسب وهو وهو مروح وهو موسع واحد يموت شوف سبحانك يا رب شوف إصراره على الشرك قال أخبرني لمن الدائرة في اليوم مين اللي كسب قال لله ولرسوله وللمؤمنين الحمد لله الذي اخزاك الله الحمد لله الذي اخزاك شوف من زعمه كده للنبي عليه الصلاه والسلام والقاها امام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقول آه الله الذي لا اله الا هو بجد يعني هو ده الحمد لله الحمد لله الذي اخزاك هذا فرعون هذه الامه هذا فرعون هذه الامه فرعون الامه كان ابو جهل ان الحمد لله اتقطعت رقبته كذلك في القتال قتال شديد وعنيف شوف بقى في وسط القتال وفي وسط المعركه عشان تشوف قوه الايمان وقوه العقيده ابو عبيده بن الجراح بيقاتل قتال شديد نص في المعركه كده يا امين ما هو كل واحد يفضل يروح لواحد من يعني فاضي ده بيقاتل بيسيب يروح الثاني فصل الامين قدامه ابوه هي تعمل نفسه مش واخد باله؟ لا قال استعد للملاقاه وباغض اباه ابن بذلك ابوه ده مسلم وده كافر وفي لحظه كده راح مطع سيدنا ابو عبيده وضرب اباه الجراح فقتله فهو ابن موت ابوه وهنا بقى قوه العقيده مفيش حاجه اسمها بقى ايه ده ابويا ولا ده امي ولا امي ولا اخويا لا لا لا لا في انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم سوره الحجرات وسوره ال عمران انما المؤمنون اخوه آه، في سوره ال عمران فاصلحكم بنعمته اخوانا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم اخو المسلم ولذلك سبحانك يا رب ابو بكر الصديق كان في المعركه دي بيدور على مين؟ على ابنه عبد الرحمن دور امر بيدور على ابنه عشان يموته عبد الرحمن شاف ابوه شاف ابو بكر فعمل نفسه مش واخد باله وانزال كده ومشي نور منه حتى بعد كده لما اسلم عبد الرحمن بيقول لابوه بقى بيقول له والله لقد رايتك يوم بدر غير اني انصرفت عنك شفتك انا يوم بدر بس عملت نفسي مش واخد بالي قال والله لو رايتك لقتلتك انا بقى لو كنت شفتك كنت جبت رقبتك او مع ان ده اب مع ابنه تعال شوف بقى الاخ مع اخيه مصعب بن عمير بيقاتل هو اللي كان معاه لواء المسلمين كان لونه ابيض لواء ابيض بيقاتل لا اخوه وجد اخا عبيد بن عمير فقتله وكان لهم اخ ثاني اسمه زراره بن عمير له كنيه اسمه ابو عزيز قتل لان كان في المعركه دي 70 اسير من المشركين كان من ضمن الاسرى اللي هو زراره بن عمير ده اللي هو ابو عزيز حتى وسيدنا مصعب راجع مدينه فلقى زراره اخوه الاخ اللي هو من الانصار اللي اثره ومسكه بيكتفه وعمال يكتف في زراره يلف جامد عليه ويقرب جامد فمعدي مصعب بن عمير لا اخوه تعرف يقول للانصاري ايه؟ مصعب بيكلم الانصاري على اخيه مش بيوقع عليه لا ده بيقول للانصاري ايه؟ شد يديك به اربط وقرب عليه جامد اربط اربطه كويس فان له اما غنيه لعلها تستفيد منك ده ده ام محوشه معاها فلوس في الكوم اه اربط بس وانت قرب عليه جامد كده وان شاء الله امه لما هتعرف هتيجي تديلك فيه فلوس فزرارة آه، مستغرب اخويا يقول عليها كده في الثوره الجاهليه بقى لانه مشرك قال اهذه وصاتك بي يا راجل يقول علي قول كلمه عدله وصي عليا اقول حاجه ده انا اخوك دي الوصيه اللي انت بتوصيه بيها يعني خلاص راهي يسكت اخويا دي وانت اول مره اعرفك انه اخ من دوني ده هو ده اللي اخويا بيشاور على الانصاري يقول هو ده اخويا انما المؤمنون اخوه اهو صحيح تعالى شوف سيدنا عمر بن الخطاب بيقاتل قتال شديد لا امين لا اخانه اخوه العاص بن هشام بن المغيره العاص بن هشام بن المغيره فقتله قتله ولذلك نزل القران ده لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله عد- ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه مش ممكن اذا ربنا كتب في قلوبهم الايمان يبقى ما يوديش حد حتى لو كان ابنه اخوه ابوه ايا كان آه، سبحان الله يعني كده نقول سيدنا سعد بن خيثمه سعد وابوه خيثمه صور اخ مع ابنه سيدنا خيثمه وابنه اسمه سعد سعد بن خيثمه وهم يخترعوا للخروج يظهر الله اعلم كان عندهم آه، يعني حاجه معينه تستلزم الواحد يبقى موجود فعملوا قرعه مين اللي يطلع انا اطلع لا انا اطلع لا انا اطلع عشان انا برد احنا الاثنين طب نعمل قرعه عملوا قرعه طلع سهم سعد الولد اللي هو ابنه يعني سعد ان هو يطلع فابوه بيقول له اسيبني اليوم ده انا ابوك فمعلش اطلع انا ولاش انت خليك انت آثرني اليوم قال يا أبتي والله والله لو كانت غير الجنة لآثرتك على نفسي لو حاجة غير الجنة كنت هقول لك ماشي ما انت ابويا وكل حاجة ما قلتش حاجة لكن الجنة معلش ولا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا لا لا لا مع احترامي ده لو كان غير الجنة لآثرتك على نفسي شوف سبحانك يا رب آمنت بالله شوف نتعلم يا اخوانا دروس نتعلم دروس وعظات وعبر هو ما تقدم على القلب واستمرت المعركة المسلمون يقتلون سبعين قتيل سبعين قتيل واللي ما يقتلش يقتلوه سبعين أسير فوق 850 من المشركين ما هم 1000 يعملوا ايه؟ قال لك هنفضل احنا بقى والسوريون فينا وياخدونا اسرى هربوا فروا كلهم جري على طول ناحيه ايه؟ ناحيه مكه المكرمه ناحيه الجنوب تحت الى مكه 850 اول واحد وصل مكه من الشرين دول مين؟ الحيثمان بن اياس الخزاعي والراجل طبعا راجع راجع مكه طبعا ودنه مجندله بقى ومش قادر يبص لحد فبيستقبلوه مكه اه ايه الموضوع؟ مش ممكن هزمته ده انتوا قال وفيكم فلان وفلان وفلان وفلان وفلان ودول تنتظروا طبعا ازاي؟ حتى لما رجع ابو سفيان مين اللي ما طلعش هنا بقى في الغزوه دي؟ ابو لهب تبت يدا ابي لهب وتب فاكر ابو لهب عم النبي عم النبي ابو لهب اللي مراته اسمها ابو جميل ابو لهب ما طلعش كان متغاظ جدا ازاي المسلمين الكفار انهزموا في غزه ابو رافع بقى اللي بقول لك قصته ده هو اللي بيحكي الحديث يقول كنت رجلا ضعيفا اصنع الاقداح في الحج عارف الاقداح هو اللي بيصنعها الاقداح اللي كانوا بيستقسموا بيها دي قدح او اي حاجه زي كده يعني هو بيصنعها في الكعبه يقول بينما انا جالس فجاء ابو لهب وجلس الى ظهري وبيني وبينه وبينه طلب الحجره طلب الحجره يعني الستاره في ستاره كده لازقه في الحيطه وابو رافع ده عمال يقطع الايه الاقداح وعاد ظهره والستاره نازله كده وابو لهب عاطي ظهره في ظهر مين؟ ابو رافع ده مولى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بينما انا اصنع الاقداح اذ جلس ابو لهب وظهره اسند ظهره ظهره اسند ظهره الى ظهري وبيني وبينه طرق الحجره استطاع يعني. فجاء ابو سفيان وابو لهب يساله ايه اللي حصل؟ ما الذي حدث؟ قال والله ما الا قيل القول حتى منعناهم أكتافنا يقتلون منا ما يشاءون ويأكلون ما يشاءون عادي خالص كده ووالله ما لمت أحدا خلي بالك من الكلام قل والله ما لمت أحدا والله كلنا عندنا عذر من اللي حصل يعني هزمنا بس بعذر لقد رأيت رجالا فيه على خير بين السماء والأرض لا يقوم لها بقاء شفت رجاله لابسين ابيض بين السماء والارض كده بيقتلوا والله ما حد يعرف يعمل حاجه خالص مين اللي يسمع؟ ابو رافع ده يقول فرفعت طلب الحجره رفعت الستاره وقلت انت والله الملائكه وراح منزل الستاره تاني عايز يقول الملائكه يعني يقول فقام ابو لهب وضربني على وجهي ضربه متخاف ابو لهب ملائكه دي وبتاع راح ضربه قال فصاورته زعقت ما أقول ايه حسن عايز ربي ليه قال فقام فاخذني ورفعني وضرب بي الارض بقى من ايه الرجال وهجه قال وكنت رجلا ضعيفا مين اللي قاعده بقى ام الفضل مرات العباس العباس جوزها في الغزوه مع المشركين اسر هو اسر بس النبي دفع يعني قبل ابتداء منه كان فداء الاسرى 25 اقية ذهب دفع 100 اقية ذهب العباس كان هو عن اثنين تقريبا عيال وواحد تاني 100 اقية ذهب فكانت ام الفضل دي مرات العباس والعباس ده عم النبي ورافع ده مولى النبي يعني يعتبر زي خدام عند النبي عليه السلام قالت فقامت ام الفضل واخذت بخشبه من الحجره وضربت أبى لهب على رأسه فشدت راحت أم الفضل ضربها على دماغه على ضربة أبو لهب ده على دماغه فتحت له دماغه وقالت مستضعف يعني غاب عنه سيده يعني عشان سيده مش موجود بتضربه يعني قال فقال فقام موليا جليلا فوالله ما عاش بعدها إلا سبعة أيام سبعة أيام بالضبط حتى رماه الله بالعبثة ايه العبثة دي؟ مرض فقائيع تطلع في الجسم تطلع ريحة منتنة ومرض مؤذي مات بالعبثة عياله ما قربوش منه خايفين وقرفانين من رأسه إلى أن مات سابوه لغاية ما كان هيعفن والناس كانوا في الشغل ازاي تسيب ابوكم كده ميت كفنوه ودفنوه ومين مننا اللي يقدر يقرب منه ابو لهب ده تعرف كانت النتيجه ايه؟ بقوا جايبين خشب كبير بقوا يزقوه كده بالخشب لحد ما يحطوا له عليه لغايه ما حطوه على مكانه وشالوه من بعيد وهم عاملين مناخيرهم من الريحه واسندوه الى جدار حطوا له جراس وهو ميت ورموه بالماء بقوا يجيبوا الماء يكفوه عليه اهو ده الغش بتاعه اي كلام تركيز اي حاجه حتى تقرب منه رموه بالماء ثم بالحجاره طريقهم بعيد كانوا عاملين عليه حجاره حجاره حجاره حجاره حجاره بس هي دي التربه بتاعته حط عليه حجاره من بعيد كده ويبقى دي التربه بتاعته ودي المدخل بتاعه ادب لهب ادب لهب فرجعوا 850 فارين من القتال والنبي صلى الله عليه وسلم قد انتصر نصرا عزيزا مؤزرا قعد كم يوم بقى في بدر ثلاث ايام مين اللي كان بيقول والله لا نرد لا نرد بدرا حتى نق- لا ن- لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثا ابو ذر شفت بقى يبقى اللي بيشتري له يوم سيب اللي بيشتري يشتري له يوم سيب اللي بيشتري يشتري له يوم له يوم ابو ابو جهل نقول مش هنرجع لما نقعد ثلاث ايام وننحر الجمال ونشرب الخمر اهو مات خطيف وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قعد ثلاث ايام قعد ثلاث ايام في بدر وارسل المبعوث بتاعه للمدينه المنوره زيد بن حارثه اللي هو اول شهيد في مؤتة وكان معاه عبد الله بن رواحه الانصاري عشان يبشروا المدينه المنوره بالايه؟ بالنصر في بقى يهود قاعدين في المدينه مش عاجبهم الحال واليهود يهود ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وفي منافقين واحد من المنافقين بقى حب يعمل اشاعه لما زيد بن حارثه راجع على ناقه النبي اسمها القصوى عشان يبلغهم بالخبر السعيد قال هذا زيد جاء كلا يعني هربان اهو على ناقة النبي هذا النبي أكيد مات وهو لا يدري ماذا يقول بيخرف اهو بيخرف أسامة بن زيد ابن زيد بن حارثة ده يقول فوقع في في نفسه المقال اتضايقت وخفت يكون كلامه صح فاختليت بأبي خدت أبويا كده على جنب قلت له أحقا ما تقول كلام تقول ده صح وقلت المشركين فعلا في بدر و70 أسير و70 قتيل وانتصرتم قال نعم والله يا بني الحق ما اقول قال فخرجت الى هذا المنافق فقلت انت المرجف برسول الله انت اللي عامل اشاعات عملنا مشاكل هنا والله ان عاد النبي صلى الله عليه وسلم لارفعن امرك الى النبي صلى الله عليه وسلم ليضربن عنقك قال انا لا لا انما هو سمعت شيء سمعته لا والله انا أنا ما نقلتش كلامه مش دعوه ده انا سمعت بيقولوا كلام بس ده درس برضه ناخده ما نسمعش الاشاعات سيبك من الاشاعات وما تنقلش الاشاعات او لو كانوا هم نقلوا الاشاعه دي فصدقوها كانت كذبه اهي ولم يتهزمش ابدا في ذلك هكذا النبي صلى الله عليه وسلم حفر النبي هذا البئر مقبره اهي وحط فيها 14 لان النبي قال ما حدش يرجع بال بال- ما فيش قتل يرجعوا يعني لما يجوز ميتين شهداء يدفنوا هنا فدفنوه في مقبره شهداء المسلمين في الحته دي وراح النبي في واحد البئر ده اهي اسمها بئر قليل وبقى يقول بقى جثث المشركين يلا كل جثه تسحب وترموها في الفيل ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على الفيل يعد عدد الجثث ويشوف مين شوف مين اللي مات فادي ابو جهل ادي عتبه بن ربيعه مين اللي واقف جنب النبي بقى؟ هشيم ابن عتبه بن ربيعه اللي هو اخوه الوليد بن عتبه بن ربيعه اللي مات اللي قتل سيدنا علي بن ابي طالب وابوه مات برضه وعمهم مات اللي كان في المبارزه في الاول دول فالنبي بيبص لهشيم هشيم شاف جثه تبوك بتاعها بيجزروه من رجله فتغير وجهه والنبي يقول له ما لك يا هشيم لعلك دخلك لعلك دخلك من شأن أبيك شيء ما شافت اتغيرت في حاجة قال لا والله يا رسول الله والله ما شككت في مقتل أبي رغم أني كنت أعلم من أبي رأيا وحلما كنت أعرف أبوه عائل ومخ كبير ورأي صائب وكنت أتمنى أن يهديه الله للإسلام ده اللي النبي قال عليه إن يطيع راكب الجمل الأحمر يرشده يقول له كان نفسي ابويا يبقى مسلم ويعتدل الاسلام يا رسول الله فلما رايته ورايت ما مات عليه حزنت له مش حزنت عليه حزنت له اختار عليكم كان مات مسلم ده اللي كان غير وجهه وعاد المسلمون منتصرين من معركة بدر عادوا إلى المدينة المنورة معهم سبعين أسير من الأسرى دول سهيل بن عمرو والعباس بن عبد المطلب عم النبي طب يعمل ايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابه يعملوا ايه في الاسرى دول سيدنا عمر وعبد الله بن رواحه الانصاري عبد الله بن رواحه الانصاري قال له يا رسول الله تاخد رايي قال له اه قال له احنا نصفر لهم خندق كده ونولع فيه نار وننزلهم واحد واحد مش دول اللي قتلوك وما امنوش مش دول المشركين ها طيب وانت يا عمر قال لا انا ارى ان احنا نيجي ايه بالسيف كده راس راس نخلص عليهم واحد واحد برضه طب وانت يا ابو بكر قال يا رسول الله هم اهلك وعشيرتك الله انت حر معاهم هم قرايبك واهلك وعشيرتك اللي انت عايز اعمله معاهم لعل ربنا يهديهم في يوم من الايام سبحانك يا رب ان كانوا فعلا او سعيد بن طالب بن عمرو ده اسلم والعباس اسلم وعكرمه بن ابي جهل اسلم سبحان الله فالنبي صلى الله عليه وسلم لا تبخل ده ولا تبخل ده قال الراي الاولاني تعرف عامل زي مين؟ زي نوح الرب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا شيء انما سيدنا عيسى قال ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحيم طب يعمل ايه؟ خد بقى بالراي الوسط قال اللي يندفع نيته نديله صراحه مع كده بشرط لو اتمسك تاني في معركة هيموت. طب كام الدية؟ 25 أقية ذهب. صح عايز عايز خلي اللي له حد في المدينة يدفع 25 أقية ذهب ويجي ياخده. العباس العباس 100 أقية ذهب. انت فعلا 100 أقية ذهب عن نفسه واثنين من عياله واحد بس بقى أربعة. وكل بقى اللي عايز يدي واحد يجي يدفع له 25 اوقية ذهب بعد كده نزل القرآن لصالح رأي مين؟ عمر بن الخطاب ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ازاي تريدوا عرض الدنيا ازاي؟ كان المفروض انكم ايه؟ تقتلوهم على طول ما كنتوش تاخدوا فيهم فداء ولا أسر حتى النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر دخل عليهم عمر يقول له ما يبكيك يا رسول الله قل لي فكمل في حاجه يعني اقعد ابكي معاكم يعني قال يا عمر لقد عرض علينا العذاب ادنى من هذه الشجره ولو نزع احد من العذاب لنزوت انت ان كان رايك مظبوط وكان رايك سليم ده سيدنا عمر وخدوا فيهم الايه؟ الاسرى طب واحد اسير واحد معهوش الشعبيه يستفيد بيه يقوم النبي يقول ايه؟ اللي يعلم الصحابه يعلم عشره من الصحابه القراءه والكتابه نفدي بجملة كاملة اشترينا مدرس يعلم عشرة كان هياخد ايه؟ كان فيه قيد ذهب يدي لو اللي يعرف يقرا ويكتب من الاسرى ويعلم لنا عشرة من الصحابة القراية والكتابة نديله برضه الايه؟ نطلق صراحة على حس اطلاق الصراحة على حس اطلاق الصراحة كان المشركين بيجوا بقى من مكة يروحوا المدينة عشان ايه؟ يدفعوا الدنيا فعمير بن وهب بقى الجمحي قاعد في مكة كان مع المشركين هو وهو ده اللي حذر المسلمين اللي قال عددهم حوالي 300 يقلوا او يزيدوا عمير بن وهب فقاعد مع صفوان بن اميه صفوان بن اميه مات ابوه مات اخوه في بدر فصفوان بن اميه قاعد متضايق طب هو قاعد هو وعمير بن الوهب في الحجر في الكعبه مكه فعمير بن الوهب يقول والله لولا ان انا عليا ديون وعندي عيال اربيها انا كنت رحت جبت رقبه محمد وجيت فمن تاني صفوان بيقول لي يعني هذه مشكله طيب ديونك انا خدتها وعيالك انا رقيبه بس لو راجل روح هات رقبتك ان جبت رقبتك هديك اللي انت عايزه وان ما جبتش ومت انا ربي لك عيالك وسدد لك ديونك قال له تخانة تديه قال له اه ماشي ماشي توجه عمير بن وهب الجمحي سيفه وتوجه للمدينه المنوره الفرس عمل نفسه راح يقطع الجيه يعني عشان يطلع حد من الافكار مين اللي شافه؟ عمر بن الخطاب قال اي عمر اي آه، اي عدو الله أوب، عمير بن وهب عدو ده عدو الله عمير بن وهب والله ما جاء الا لشر وراح داخل على النبي قال يا رسول الله هذا عمير بن وهب الجمحي جاء والله ما اراه الا جاء لشر وراح جاء للصحابه قال لهم التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم واحذروا عليه من هذا اللئيم خلي بالكم عينيكم عليه اوعى حد ياخد خلي بالكم النبي قال له احذروا هذا فراح سيدنا عمر يجيبه يجيبه راح منبهه نبيه انا عملت من خير ومن هجومه كده وشام عام وجاء قدام النبي شايله كده لما قال ارسله يا عمر فيه سابه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابنه يا عمر تعال قرب قرب النبي يقول له ازاي انت واحد يا محمد صباح الخير قال النبي قد ابدلنا الله خيرا من تحيتك بتحيه اهل الجنه السلام عليكم ورحمه الله مفيش حاجه عندنا فيها صباح الخير دي الحمد لله عندنا تحيه كويسه تحيه اهل الجنه تحيه السلام م. ما الذي جاء بك يا عمر ده النبي بيقول لي. قال جئت وادفع الدية اه قلنا اه ادفع دية قال اصدقني يا عمر كلام كلام جد خليك صادق ما الذي جاء بك قال اصدق ما اقول انا قلت لك يا رسول يا محمد قال فما بال السيف في عنقك طب انت ليه تدفع الدية حاطط السيف ليه بيضحك على النبي يلعب على النبي يقول له قد دفعها الله من سيوف وهل اغنت عنا شيئا شوف يوسف يا راجل يا عملتنا حاجه اهو بدر اهو جرينا 850 وقلت 70 واثرت 70 قبحها الله بالسيوف وهل اغنت عنا شيئا؟ قال اصدقني يا عمي قال الصدق ما اقول قال كذبت لا أنت كذاب بل قعدت انت وصفوان بن اميه في الحج وقلت لولا ديون علي ولولا عيال لاتيت برقبه محمد فتعاهد لك صفوان بأن يربي أولادك وأن يسدد ديونك قال والله ما علم هذا الأمر أحد إلا أنا وصفوان وأقسم أنه لم يخبرك إلا الوحي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله والله يا رسول الله كنا نقاتلك ونحاربك كنا نقاتلك ونحاربك وما نعبد إلا الأحجار والأصنام فالحمد لله الذي هدانا والنبي يقول فقهوا اخاكم في دينه في دينه فقهوه في الدين يعني علموه اتعلم سيدنا عمير بن الاسلام عمير بن وهب الاسلام ورجع لمكه داعي الى الله شوف بعد ما كان يجيب رقبه سيدنا النبي رجع داعي داعي الى الله يوم صفوان بن اميه بنسميه بقى ها فين الامانه جبت؟ جبت اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قال والله لا انفعك بنافعه قط انا لا يمكن بعد كده اجيب لك نفع ولا اجيب لك اي حاجه غصب عني وهداه الله تبارك وتعالى للاسلام وانتهت غزوه بدر بانتصار المسلمين طبعا اليهود بقى قاعدين يعضوا على ايديهم من الغيظ ازاي المسلمين ينتصروا في بدر فنكتفي بهذا الخط شكر الله لكم وكل عام وانتم بخير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته